كسهم يمرق بيد الفرسان كفر وزندقة وفسق فجر ومحبة للآل يا إخوان قاموا بتحرير
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم قال الشيعة آه، في حكمة عربية يا أخواننا دائما تقول لكل داء دواء يستطاب به إلا الحماقة أعيت من يداويها ممكن نصدق أي شيء في الدنيا لكن إن واحد يجي يقول لي ربنا سبحانه وتعالى ربنا سبحانه وتعالى الذي خلقنا لنعبده بيقول معاذ الله يعني أحبوا فلانا وأبغضوني دي حاجة دي ده ده شيء ممكن يستسيغه اي انسان يعني لو انا جبت مجموعه من آه، علماء ال- من عوام الشيعه واجلستهم امامي قلت لهم ربنا بيقول احب فلان وابغضوني وهدخلكم الجنه حد يصدق الكلام ده الكلام ده ممكن ينطلي على اي انسان عاقل المفترض انه لا ينطلي على العقلاء لكن مع شديد الاسى والاسف المشكله دايما مش في علماء الشيعه المشكله في اللي بيصدق كلام زي ده تعالوا نسمع علي السماوي بيقول ايه شوفوا الكوارث والطوام اللي بيقولها علي السماوي في آه، جلسته مع عوام الشيعه نسمع ونرجع نعلق تاني
هو ذلك المعنى الذي حير العالمين قدم الأزل وبعد الأمد علي ذلك المعنى الذي قال عنه علي نفسه خل أفاجئك خل أسمعك قول من أمير المؤمنين قال علي بن أبي طالب عليه أفضل الصلاة والسلام أنا المعنى الذي لا ينطبق علي اسم أي صفة تحيط بمن لا يقبل الاسم عليه التسمية أي صفة غير أن هذه الصفة يغضب الله لغضبه ويرضى لرضاه ويقول وعزتي وجلالي في التوراة في السورة الثانية أو في السورة الثالثة يكرر المعنى وعزتي وجلالي من أحب علي أو في بدايتها من أبغض علي وأحبني فقد بغض من أحبني وأبغض علي فقد بغضني ومن أحب علي وبغضني فقد أحبني ومن أحب علي وبغضني فقد أحبني ومن أحب علي وبغضني
طبعا ده كذب مفضوح يعني كلام يعني لا يصدقه اي انسان عاقل ابدا المشكله مش في كلام علي السماوي ما يقول هو يقول اللي يقوله لكن انا نفسي في مره كده نشوف واحد من عوام الشيعه يوم يقول له يا شيخ علي اتق الله انت بتقول ايه بقى انت بتقول ان ربنا سبحانه وتعالى بيقول من احب عليا وابغضني فقد احبني يعني ربنا بيقول للناس اكرهوني وحبوا علي بن ابي طالب بس هو ده الدين هو ده الاسلام ده ايه علاقه الكلام ده بالاسلام ليس له اي علاقه وبعدين التوراه يا حبيبي موجوده قدامنا التوراه معانا ما تقول لنا فين بالظبط يعني انت احنا خلاص احنا هنتكلم عن عن الموضوع ده في الحلقه دي قدامك 20 سنه افتح التوراه شوف الاسفار التوراه ما هيش كتير يعني هم خمس اسفار عندك في الاول سفر التكوين وبعدين آه، سفر الخروج وبعد كده سفر اللاويين وبعد كده العدد والتثنيه طيب في انهي بقى صوره في انهي سفر اصحاح كام عدد كام قول لنا عشان نراجع عشان ما نقولش عنك كذاب لو ما قلتش لو ما طلعتش تبقى انت كذاب على طول وبتستغل الناس العوام اللي قدامك المساكين دول وبتكذب عليهم طيب اذا سلمنا ان هذا الكلام في التوراه طيب انا عايز اسالك سؤال بسيط يا استاذ علي آه، الكلام ده التفضيل علي بن ابي طالب على الله او ان من احب عليا وابغضني فقد احبني دي ده في التوراه الصحيحه ولا في التوراه المحرفه قدامك حاجه من من اتنين اختار ده في التوراه الصحيحه ولا في المحرفه ممكن يقول لك لا معلش ده في التوراه الموجوده معانا دلوقتي اللي هي المحرفه طيب خلاص انت بتقول التوراه محرفه الكتاب محرف بتستدل بيه ليه اصلا لا يصح الاستدلال به ما يمكن الايه دي او اللفظ ده حد كاتبه طالما ال- الدليل ما تتطرق اليه الشك ما تط- تطرق اليه الشك والاحتمال سقط به الاستدلال خلاص يبقى ما تستدلش بيه البديل انه يقول ايه يقول لا هذه في التوراه الصحيحه يعني الله سبحانه وتعالى أنزل كتابه على سيدنا موسى في التوراة الصحيحة وقال يا موسى ادعو الناس إلى عبادتي فإن أبغضوني ما فيش مشكلة إذا أحبوا عليا وأبغضوني أدخلهم الجنة الكلام ده قاله الله في التوراة الصحيحة معاذ الله والله إنها فرية يعني فرية صلعاء كما يقال والله يعني أنا مش متخيل المستوى العقلي للناس اللي قاعدة تسمع الكلام ده وبعدين عايز أقول لك حاجة مهمة جدا ربنا سبحانه وتعالى خلقنا لنعبده لنعبده الكلام اللي انت بتقوله ده ان محبة علي بن ابي طالب معناها طاعة الله او حب الله حتى لو ابغضت الله يبقى ابليس والروايات عندكم بتؤكد ان ابليس من موالي ومن محبي اهل البيت يبقى ابليس هيخش الجنة وكسرى هيدخل الجنة واليهود والنصارى اللي انكروا آه، بعثة محمد صلى الله عليه وسلم واللي بيعبد الثالوث والكلام ده لاي واحد البوذي على حسب كلام علي السماوي اذا قال اذا جه واحد من البوذيين وقال انا احب علي بن ابي طالب خلاص هيخش الجنه خلاص يبقى الدعوه ليست الى التوحيد بقت الدعوه الى علي بن ابي طالب وحب علي بن ابي طالب يبقى التوحيد هو حب علي بن ابي طالب يبقى القران هو علي بن ابي طالب بس ده ليس دين الاسلام الله سبحانه وتعالى لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل الله سبحانه وتعالى خلقنا لعبادته نعبده وحده إياك نعبد وإياك نستعين ما نعبدش حد تاني فاعلم أنه لا إله إلا الله وبعدين المسألة بمنتهى الوضوح مسألة إنك تدخل علي بن أبي طالب في التوراة مسألة مفضوحة ومكشوفة قوي انتوا عارفين إنه مين اللي ذكر في التوراة يا إخوانا أو ح- تحديدا في كتب المتقدمين اللي ذكر في الكتب المتقدمين ارجعوا إلى التاريخ عمر بن الخطاب وليس علي بن أبي طالب أنتم تعلمون أن عمر بن الخطاب كان في المدينة المنورة في المدينة المدينة في الجنوب وفي في, في الشمال فتوحات بيت المقدس المسلمين بقيادة آه، أبي عبيدة بن الجراح حاصروا بيت المقدس وبيت المقدس لم تفتح بالجهاد أو بالحرب فتحت صلحا خرج البطريرك وقال لأبي عبيدة بن الجراح لو أعدتم حصرنا مليون سنة لن تفتحوا بلادنا لأنه في كتبنا المقدسة وده ذكرته حتى المجامع العلمية وكتب الموسوعات العلمية ذكرت هذا الموقف انه في كتبنا المقدسة او في كتب الاولين عندنا انه من يفتح هذه البلاد رجل اسمه الفاروق من اصحاب محمد نعلم عارفين شكله فتوقف آه، ابو عبيد بن الجراح وارسل الى عمر بن الخطاب المساله دي لا ينكرها احد اطلاقا في كل التاريخ ما حدش يقدر ينكرها ابدا لانه بعدها انتقل عمر بن الخطاب من المدينه الى آه، آه، بيت المقدس وما أن رأ- رآه البطريرك إلا وقال افتحوا الأبواب ده اللي موجود صفته عندنا في كتبنا عايزين ترجعوا للتوراة ارجعوا وشوفوا المسألة دي المهم أنه عمر بن الخطاب حتى كتب لهم العهدة العمرية لو قرأنا النص اللي بيتكلم عن عمر بن الخطاب وليس بالتصريح في سفر آه، زكريا الإصحاح تسعة العدد من تسعة ل 11 ابتهجي جدا يا ابنة صهيون اهتفي يا ابنة أورشليم القدس ها هو ذا ملكك يأتي إليك هو عادل ومنصور ووديع وراكب على حمار آه، وعلى جحش بن أتان وأقطع المركبة آه، من آه، إفرايم والف- والفرس من أورشليم وتقطع قوس الحرب ويتكلم بالسلام للأمم وسلطانه من البحر إلى البحر ومن النهر إلى أقاصي الأرض الكلام ده كله عن عمر بن الخطاب وده ما حدش يقدر ينكرها لأن العهدة العمرية ثبت فيها أن عمر بن الخطاب فتح بيت المقدس بالصلح فإن كان هناك أحد من الصحابة ذكر في كتب المتقدمين فهو عمر بن الخطاب وليس علي بن أبي طالب طبعا إذا كان عوام الشيعة عندهم الاستعداد يسمعوا الكلام ده أن واحد بيقول أن ربنا بيأمرنا أن حبوا علي وكرهوني وهتبقوا بتحبوني وصدقوا هذا الكلام فمن الطبيعي أن يأتي وا- يأتي واحد تاني من علماء الشيعة ويلغي القرآن بالكلية ين- ينسف القرآن نسفا يقول يا اخواننا لا تصدقوا القرآن القرآن كله كلام مجازات لا فيه عذاب ولا فيه جنة ولا فيه نار ولا فيه بعث ولا فيه حساب ولا فيه نشر ولا فيه صلاة ولا فيه صوم تخيلوا ان ينحط علماء الشيعة الى هذا الحد تعالوا نسمع احمد القبنجي بيقول ايه ونرجع نعلق تاني
يعني مستحقي العذاب لا يعذبون الا بقدر اعمالهم يعني
حتى بقدر أعمالهم الله ما يعذبهم نعم
أساسا هو الله إذا قلنا هو مصدر الرحمة فلا يكون مصدر الشر والعذاب يعني يصير تناقض تناقض عقلا مستحيل يعني الإنسان إذا مو الإنسان يعني إذا كان شيء هو ذاتا خير فلا يمكن أن يكون في ذاته شر فالله هو ذا الرحمة هي ذات من ذاتيات الله فالعذاب هذا العذاب وال- اللي موجود حتى في النصوص الدينية هذه ليست من الله الله مصدر فقط الرحمة أما عندنا حتى عند المفسرين يقولون هذه آه، تجسم الأعمال نظرية أن أعمالك هي تتجسد لك بالحالات الأخرى مثلا أنه عذاب الإنسان في الدنيا مثلا بالحسد والحقد يعيش نار الحسد يسموه نار الحقد هذا في الحياة الأخرى هو يعذبك بقائك يعني إذا إنسان بقى على آه، حاس- حسد وحقد هذا يعذبه يوم القيامة مو الله يعذبه يعني أنا مثلا أضرب مثال أن المرأة الأم تقول لطفلها الرضيع تقول يا بني اشرب هذا من هذا اللبن إذا شرب من هذا اللبن هو يتقوى إذا ما شرب من اللبن الأم ما لها حق تعذبه مثلا تصب عليه ماء حار مثلا أو تضربه بالسياط ما لها حق بس هو تقول له تقول له إذا ما تشرب أنت تصير ضعيف نعم.
وأنت تكون مثلا أمراض تصير عندك هذا الصلاة أيضا مثلا الصلاة والعبادات و- هذه مثل اللبن الغذاء للروح فالله يقول لنا توصيات أخلاقية ليس فيها إجبار أنه يا أيها الإنسان المؤمن إذا تصلي هذه صلاة آه، تهذب أخلاقك وتساعدك في الدنيا والآخرة إذا ما تصلي آه، راح تواجه مثلا هاي ال- ال- العم- عوامل الشر مثلا أو الإنسان ما يقدر آه، يقاوم ال-
حلو جدا كلام احمد القبانجي ده معناه ان مفيش دين اصلا كده مفيش دين مفيش اسلام ولا دين ولا بتاع ولا كلام من ده اتكلم عن اركان الاسلام قال لك الصلاه دي يعني مجرد توصيات اخلاقيه ايه الفرق بين الحكم مثلا والتوصيه التوصيه امر غير ملزم يعني اللي عايز يصلي يصلي اللي مش عايز يصلي ما يصليش مفيش اي مشكله وبعدين قال لك خلاص مفيش عذاب ده الموضوع كله موضوع تجسيم اعمال يعني الخلاصه لما تقرا القران ما تصدقش فيه ولا كلمه ليه؟ لأن مفيش عذاب ومفيش جنة ومفيش نار والموضوع كله أحلام وأوهام وشوية كمان كان ممكن يقول يا جماعة ده مفيش إله ده الطبيعة هي اللي جابتنا وإن هي الأرحام تدفع وأرض تبلع الراجل ده بالكلمتين اللي قالهم دول أنكر الدين كله أنكر آيات العذاب كلها يعني انكر ان الله شديد العقاب وشديد العذاب كل الكلام ده شاله يعني لما اجي اقرا القران وفي ايات واضحه للعرب للمسلمين والعرب تحديدا يفهموها لما ربنا سبحانه وتعالى يقول واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد يتجرعه ولا يكاد يسيغه وياتيه الموت من كل مكان وما هو بميت دي ايه من الايات ايات اخرى بتتكلم عن العذاب في سوره الحج مثلا هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من النار من نار قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد كلما أريد أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق احمد القبانجي بيقول لك كل الكلام ده ما تصدقوش مفيش عذاب ومفيش حاجه خالص ومفيش دين والموضوع منتهي كل هذا الكلام الرجل انكر الدين كله راى ان اركان الاسلام ما هي الا توصيات فقط غير ملزمه يعني لا في دين ولا في كتاب ولا غيره هذا الكلام الذي قاله هو عين الكفر من, من صدق هذا الرجل أنكر الدين تماما وأنكر القرآن بالكلية والله أنا أأسف أن يكون هؤلاء أنهم يصنفوا على أنهم سادة أو حتى علماء يعني دائما وقتنا يمضي سريعا ولا نقول وداعا وإنما نقول إلى لقاء قريب عاجلا بإذن الله تبارك وتعالى دمتم في أمان الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته قد شايعوا بوشا على تقتيل أهل الصف والإيمان واحذر يا إخواني